إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب اقترب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وهنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1441 وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما سمعنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اقترب خطوة بخطوة سرنا في خطوات وجاءت خطوة ألا ينسرق منك شعبان من خطورة شهر شعبان وأخطار شعبان كثيرة وجليلة وعظيمة أخطار حقيقية من أخطار شهر شعبان أنه شهر تعرض فيه الأعمال إلى الله نسميه شهر الحياء من الله أن صحيفتك تعرض على الله أن الله جل جلاله ينظر إلى صحيفتك وينظر إليك عبدي أمرتك بهذا عبدي هذا ما يصلح أن يعرض علي عبدي أمرت سنة وحالك معي فيها هكذا شهر شعبان ده خطورته سنة المسلم بتبدأ من شعبان لشعبان بتبدأ من رمضان لشعبان تبدأ من شوال لشعبان شعبان خلاص تقفيل الحسابات علشان تدخل رمضان عارف زي ايه زي الثانوية العامة وهيدخل جامعة داخل رمضان جبت مجموع كام لحد شعبان عشان تدخل في رمضان في اي مقام تبقى انت في مقام مين في رمضان شغل سنة قلنا كده في المعاملة السحب من الرصيد من رصيدك طول السنة اللي فاتت بينبني عليها رمضان من خطورة شعبان أيضا أنه سريع التفلت شهر بيعدي ما تعرفش عدى ازاي شعبان جاء ورمضان بدأ سريع التفلت وهي الأيام كلها اليومين دول من علامات الساعة تقارب الزمان أن يكون أن تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة شوف لما تولع في سعفة خلصت اليوم بيعدي كده صاروخ الجمعة ما بتلحقش الشاهد ايه هنا ان الحق نفسك بقى في شعبان ازاي نمرة واحد اذكر الله تعلم الذكر خطوة مهمة جدا احفظ الآية دي وما تنساهاش ابدا قال الله واذكر ربك في نفسك واذكر ربك ايه في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين يبقى نمرة واحد واذكر ربك ايه في نفسك بدون ما تتكلم بدون ما تنطق بدون ما تحرك شفايفك في نفسك اتعلمها دي اتعلم انك تعملها احنا بنقول دايما الذكر عشان يكتب اجره لازم تنطق يعني لازم اقول سبحان الله مش شرط بالصوت العالي ده دون الجهل من القول سبحان الله سبحان الله سبحان الله دي تتكتب لكن اللي جوه في نفسك ده ما بيتكتبش لان ما اسموش قال والاجر كله مترتب على من قال من قال القول مقول القول ان الشفايف تتحرك واللسان يتحرك ويخرج صوت يبقى هنا تتكتب الاجر اللي في نفسك ده علاج علاج قلت لك هي مش بطاقات السبحه والعداد لا ان يكون ربنا على بالك هي دي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله هو جواه هو فاكر ربنا ربنا على باله دايما هي دي واذكر ربك في نفسك اللي قالها ابن القيم بقى قال ايه ابن القيم قال ايه فمن الناس من يبدا الذكر بقلبه فاذا استحر الذكر بالقلب نطق اللسان ومنهم من يبدا الذكر بلسانه فاذا استحر الذكر باللسان نطق القلب تحرك القلب واتكلم عن ايهما افضل وقال الاثنين حلوين فالشاهد ايه ان كل واحد له طريقه في الذكر له غايه في الذكر له آه حال مع الله في الذكر واذكر ربك في نفسك اتعلم كده انك تقعد تقول بقلبك من غير ما تحرك لسانك لا اله الا الله لا اله الا الله لا إ- بقلبك من غير ما تفتح بقك من غير ما تحرك لسانك لحد ما تقول لا اله الا الله لما القلب يبقى اشتعل فاض القلب فاض القلب افتكر دايما لو اني بخاف منها دي افتكر دايما واذا ذكرني في نفسه ذكره في نفسه
ان يذكرك الله في نفسه ان تذكر في نفس الله يا نهار ابيض ذكرته في نفسي وانا معه اذا ذكرني
لا اله الا الله
بس اثنين ذكر الآخرة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ذكر الآخرة يعني عايز أقول لك بمنتهى الصراحة والوضوح هتموت هتموت يعني هتموت والله لا تموت اقسم بالله العظيم هتموت وهتموت دي يعني ممكن دلوقتي ممكن بكره ممكن كمان ساعتين ثلاثه ممكن دلوقتي حالا حالا هتموت واذا مت من مات قامت قيامته هتدخل الجنه او النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الجنة قريبة جدا منك ده هي بينك وبينها خروج الروح العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة حضره ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فإذا قبض روحه ملك الموت لا يذروها في يده طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط يبقى مجرد ان تطلع روحك في ايده على طول تدخل الجنة او النار في نفس اللحظة خليك فاكر اللي قاعد يفكر في بكره ولا بعده ولا السنه الجايه ولا السنين الجايه ولا ال- العيال يعمل ولا الشتاء ولا الصيف ولا رمضان ولا بعد رمضان ولا الحج ولا آه، الاجازه ولا تموت دلوقتي ونخلص نخلص من ايه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه آمين. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا آمين. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ذكر الآخرة إنك في شعبان ده خليك فاكر إنك هتموت وأنا قلت لكم إن كل سنة في شعبان لازم ي- ابتلى في أن يموت بعض أصدقائي الأعزاء ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة جميعا يا رب العالمين والجنة بغير حساب بس إيه يا ترى مين اللي عليه الدور السنة دي ال ال الشاهد إيه شعبان برضو فيه شعبان ده شهر عجيب بس الناس مش واخدة بالها منه شهر عجيب جدا يعني ف آه، ذكر الموت خلي الموت على بالك إذا نمت فتوسد الموت إذا نمت واجعله نصب عينك إذا قمت قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا ثلاثة الصلاة الصلاه وما أدراك ما الصلاة الصلاة الناس قال قال شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال وإنما قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك تعرف قدر الإسلام في قلبك وعلى قدر الإسلام في قلبك يكون قدرك عند الله شوف الكلام العجيب ده سيدنا إبراهيم شوف سيدنا إبراهيم الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة الصلاة الصلاة عماد الدين الصلاة عمود الدين آخر كلمة قالها النبي الصلاة, الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة إن يبقى دايما في دماغك كلمة الصلاة الصلاة الصلاة عايز أصلي دعوني أصلي عايز أصلي هي دي لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من جنب السيدة عائشة إلى أين يا رسول الله قال ذريني ذريني يا عايش عايز اصلي خلي الصلاة ملو دماغك مش زي الناس اللي ما بيصدق يخلص صلاة لا ده أنا مش عايز أخلص صلاة الصلاة أربعة إقامة الفرائض إصلاح الفرائض إصلاح الفرائض قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه الفرائض لما ربنا فرض عليك الصلاة بيحب منك كده دايما نتعلم من أبدأ بما بدأ الله به اللي ربنا بدأ بيه ها؟ أبدأ به ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يبقى الفرائض الأول الفرائض الأول الصلاة الأول بر الوالدين الأول غض البصر الأول الأوامر الفرائض الأول قبل كل حاجة قبل النوافل يا ما ناس مهتم بنوافل ومضيع فرائض شوف الفرائض الأول خمسة كثرة طرق البر هتيجي في خطة الابتداء في ضربة البداية عنصر اسمه رفع سقف الهدف للتأمين ضد الفتور ده عنصر رفع سقف الهدف للتأمين ضد الفتور صلى رسول زيد النبي صلى زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، قلت كتير يا عم الشيخ آه، اسمك ايه ان بعض الناس سقف التزامه واطي معلش انا اسف في الكلمه بس هم يقولوا ايه عارفين في, ال... في والعياذ بالله في البنوك السقف الائتماني السقف الائتماني يعني حدود اللي هيسحب في خلالها مش كده يعني السقف الائتماني يعني هو له حدود 2000 جنيه يسحب ايه في حدود 2000 جنيه ما يسحبش اكتر من 2000 مث- ده مثلا مثلا يعني خدت بالك ازاي ففاض الناس كده ان سقف التزامه ان اخره ربنا له عندي ايه خمس اوقات و2.5%
زي العوام آه، ده بعض الناس كده هو كده يعني ايه انت تحمد ربنا ان انا بصلي ان انا بصلي الخمس اوقات الحمد لله انا ب... تحمد ربنا ان انا بصوم رمضان ده انا كويس قوي كده تمام قوي كده هو ده سقف التزامه منخفض منخفض بعض الاخوه كده اللي سقف التزامه منخفض ده يعني زي ما بيقول كده ايه اللي هو بيروح يصلي الظهر اربع ركعات يبقى اي خلل يحصل يحصل فين؟ في الفرض الفرد فيضيع لكن اللي متعود انه يروح يصلي اربع ركعات قبل الظهر يبقى لو حصل خلل يص- يحصل في اول ركعتين ده لو ضيع خالص يضيعوا الاربعه لكن ما يضيعش منه تكبيره الحرام ابدا ابدا ما يحصلش لكن اللي هو هيروح على تكبيره الاحرام وغالبا اللي بيقول هروح على تكبيره الاحرام ده عمره ما بيروح على تكبيره الاحرام لازم تفوت منه ركعه ولا ركعتين لازم فالشاهد ايه هنا؟ انك انت مك- محتاج لكثره طرق البر احنا احيانا لما بنروح لعمره اللهم افتح لنا باب الحج والعمره اللهم دبر لنا امر الحج والعمره اللهم ازل العوائق من طريق الحج والعمره اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره اللهم ادم علينا نعمه الحج والعمره ال- بنحاول دايما ان احنا نعمل عمره نروح على مكه نعمل عمره وبعدين نروح المدينه نصلي في مسجد الرسول ونرجع بعمره تانية ليه اسمها تامين على العمره الاولانيه عشان اه العمره الاولانيه لو حصل فيها اي خلل ايه آه، ب- بظبطها بالتانية دي تجبر دي دايما بحاول وانا رايح اصلي ان انا اخبط على الاستاذ عبد الله انزل يا ابني صلي عشان لو حصل خلل في صلاتي اخد منه ما ما هو ايه ايه لما من دعا الى هدى لا كان له اجر مثل اجر من تبعه فانا ليا زي اجره فلو حته عندي نقصت تكمل هي كده اتعلم الهوايه دي اسمها هوايه التامين على العبادات هوايه التامين على العبادات انك لما تعمل عباده امن عليها كتير بقول ايه ان انا احيانا بعمل ايه 10000 الحمد لله دايما اعملها 11 111 خمس وحايد تامين 10% ان ال 10000 تامينهم 1000 وتامين ال 1000 100 وتامين ال 100 10 وتامين ال 10 واحد يبقى 11 111 دي تتحسب عندي 10000 ليه تامين التامين دايما نتعلم انك انت تامن على عباداتك ان في, في, ما في اي حاجه تسقط يبقى في عندي سند يسندها ان انا لما اجي اتصدق دايما ما اعتمدش على ان انا بحط صدقتي في حته واحده وانما احط هنا واحط هنا واحط هنا عشان ايه لو دي راحت دي تسندها دي تسندها ما تضيعش كلها مره واحده لا تضع البيض في سله واحده تأمن على عباداتك ان انت فعلا زي ما بقول كده لما تشتغل في حاجه في صلاه عشان كده ربنا علمنا قال ايه ان الذين يتلون كتاب الله ها واقاموا الصلاه ها وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور يبقى هي ب- ما يجيش بتاع القران يقول انا بتاع قران لا ده ربنا قال بتاع القران ده ايه ويصلي ويتصدق مش ياخد صدقه هي دي القضيه القضيه في ايه ان باكج يبقى عندي آه, اه يعني إيه، آه، آه، مجموعه كتله من الاعمال بعمل ده واعمل ده واعمل ده عشان لو ده وقع لان الراجل اللي كان كل همه ان هو بيعلم لما لما وقع في تعليم العلم دخل جهنم قال عبدي علمتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي ثم يسحب على وجهه إلى جهنم ما تعتمدش على سكة واحدة يبقى لازم ليك هنا وهنا وهنا وهنا في كل الجوانب ستة لا تحقرن من المعروف شيئا دايما في أعمالك ما تستصغرش حاجة عارف احنا كنا لسه بنقول بقى دلوقتي ايه انك انت تصدق هنا وتصدق هنا وتصدق ممكن بدفع هنا 10000 وهنا 1000 وهنا 500 وهنا 5 وهنا 50 احيانا ال 50 دي تسبق ما تعرفش ايها الذي سيقبله الله وان سبق درهم ألف درهم تقييم الأعمال دي مش ليك دي عند ربنا جل جلاله فما تستصغرش حاجة عارف أحيانا أنت قا- ماشي في طريق وقلت مثلا يعني الناس بتوع هواة المشي اللي بيعملوا رياضة خارج بيتمشى بيمشي بيمشي بيمشي رجليه فهو ماشي قال لك أذكر ربنا شوية وبعدين وهو تعبان بقى فاقول ايه اقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول وتطلع دي احلى ذكر من اللي انا كنت قاعد بقراه لمده ساعه مثلا قد تسبق تسبيحه الف تسبيحه وقد تسبق صفحه من القران ختمه وقد يسبق عشرة جنيهات ألف جنيه الصدق والإخلاص عشان كده كانت نمرة سبعة الإخلاص الإخلاص قال الله إنه كان مخلصا ثم قال وقربناه نجيا علاج الغفلة في الشعبان الإخلاص الإخلاص اللي احنا قلنا عليه في جملة استحلاء اليقظة صح صح وركز وما تسرحش وما تغفلش وما تتشتتش تقرب ثمانية الزهد في الدنيا وعدم الصراع على المال قال الله وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون تسعه المسابقه وتحقيق السبق والسابقون السابقون أولئك المقربون عشرة وهي الأخيرة تحري الرضا تحري الرضا هدفك الأعلى هدفك الأعلى أن يرضى الله عنك أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون اللهم ارزقنا رفع الدرجات عندك اللهم ارزقنا علو الدرجة بكثرة الر- اتباع الرضوان أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب